فتستقيم مسددا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسندا
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فلا زال حديثنا يتواصل عن عدالة الرواه وهو الشرط الثاني الذي اشترطه علماء الحديث لقبول خبر الراوي ولا يصح الحديث إلا إذا ثبتت عدالة الراوي وذكرنا أن العدالة تتعلق بالدين والمروءة فلا يقبل خبر, خبر رجل ليس له دين ولذلك كان الكفر قادحا في العدالة وكان الفسق أيضا قادحا في العدالة والكذب قادح في العدالة والتهمة بالكذب قادحة في العدالة والبدعة قادحة في العدالة على تفصيل فيها يأتي إن شاء الله عز وجل وقال المحدث الكذب جريمة عظيمة آه، ال- ال- قصة بقى الكذب إزاي دخلت على الأحاديث ومتى بدأ الكذب نقول إن الكذب وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس زي مثلا في في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وقد رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من بني النجار كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم كان من كتاب الوحي وكتب البقرة وآل عمران وبعدين ارتد تنصر وذهب إلى النصارى وقال لهم إن محمدا لا يحسن إلا ما كنت أكتبه له فعظم عند النصارى والرجل ده بعد ما تنصر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا اللي كنت بكتب له الكلام من عندي لولا ال... انا كنت بكتب له ما كانش عارف يتكلم ولا عارف يقول الايات اللي هو بيقولها للناس انا اللي كنت بكتبها فقتله الله سبحانه وتعالى فجم الجماعه يدفنوه فرفضته الارض صبح الصبح لقوه مرمي على وش الارض قالوا هذا عمل محمد واصحابه اعمقوا يعني ايه غوطوا الحفره شويه فحفروا وأعمقوا ودفنوه فصبح الصبح لقوا الأرض لفظته فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه فأعمقوا أكثر وأكثر يعني وصلوا إلى آخر ما يستطاع من العمق ودفنوه ردموا عليه فلما أصبحوا وجدوه قد لفظته الأرض فعلموا أنها أن هذا ليس من فعل الإنسان وقال المحدث فهو ال- الكذب لم ي... ل- كان كان موجودا لكن من ثبتت عدالته وإسلامه يستحيل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ارتد إنما الصحابة كلهم بحمد الله تبارك وتعالى عدول في قمة العدالة وفي قمة الصدق كان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض الصحابي يسمع الحديث يؤدي إلى النبي عليه يؤدي إلى من آه، معه من الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها رب مبلغ أو عام سامع وقال المحدث الصحابة كانوا جميعا من معادن الصدق ما كذب أحد قط ولو وقع خلل من أحدهم لكان نسيانا أو كان خطأ مثلما يخطئ البشر ومع ذلك فعلماء الحديث لا يعصبون جناية الوهم أبدا بالصحابة إنما بالطبقات التي دون الصحابة من التابعين وتابعيهم وإلى إلى آخره لكن الصحابة لا ف آه، ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه مسلم في مقدمة الصحيح آه، كان واحد جالس في المجلس اسمه بشير بن كعب فجعل بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباس سايبه مش مديه لودنه فقال بشير يا ابن عباس ما لك لا تأذن لي مش مديه لودنك ليه فقال ابن عباس وقال المحدث كنا إذا قال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في زمان الصحابة اشرأبت إليها أعناقنا طولنا رقبتنا كده دلالة على الاهتمام وأصغينا إليه بآذاننا لأن ما كانش حد ممكن يفتري ولا يكذب أبدا كلامه مئة بالمئة صحيح لكن بعد ما وقعت الفتنة يا بشير أنا ما أعرفش مين اللي حدثك ما أعرفش أنت خدت خدت الحديث ده من مين عشان كده من عرفناه أي بالصدق والضبط قبلنا حديثه الذي نعرف نأخذ حديثه والذي لا نعرفه نرد حديثه وانت اللي حدثك انا ما اعرفش هو مين فبالتالي انا لا اعطي اذني لك وقال المحدث شوف دي بداية بقى بداية ظهور الكذب والكذب على الراجح بدأ يظهر في الأمة دي سنة 40 هجرية بدأ من سنة 40 41 هجرية بعد مقتل عثمان وتفرق الأمة وظهور أكبر فرقتين آنذاك الخوارج والشيعة وقال المحدث فبدأت بقى يظهر بقى بشاير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افتراق الأمة وإن كل واحد مش لاقي نص يؤيد بدعته يخترع حديثا علشان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا يبقى الكلام أنا صح دي كانت إيه بداية الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المحن دي كلها آه، أفرزت لنا أنواعا أو اتجاهات للوضاعين الذين وضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام احنا بقى هنقسمهم لعناوين عشان يسهل عليك فهم القضية أول طائفة الزنادقة الزنديق ده منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر وحاول أن يشين الشريعة زي ما حصل لعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وهو اللي عمل فتنة علي بن أبي طالب وشعللها وأخباره كثيرة جدا ومنتشرة وسيئة الطائفة اللي زي دي قصدت أن تشين الشريعة ووضعت أحاديث يقبحون بها الملة ولما زمان في أيام عبد الله بن سبأ أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة متوافرون كان برضه حتة واحد يكذب والكذبة تمشي برضه كانت تمشي لا سيما الفتنة تعمي وتصم سل لما يكون في قلب العاطفة ما بيعرفش يفكر إذا وصله خبر قد يعمل بمقتضاه الطائفة دي أدخلت في دين الله عز وجل ما ليس منه والقسم ده خاص بالسنة طبعا القرآن ما تكلمش في القرآن ال- الطائفة الثانية جماعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأهواء والبدع ودول منهم طائفة سياسية وطائفة عقدية وطائفة فقهية يعني الجماعة اللي بيحبوا يتقربوا إلى الحكام وزمان زي ما احنا قلنا كان كل حاجة تنقل بالإسناد حتى الشحات اللي قاعد يشحت بيقول حدثني فلان ابن فلان زي ما روى ابن حبان في مقدمة المجروحين كتاب المجروحين له في الضعفاء من الضعفاء يعني أن رجلا من هؤلاء آه، طلب نوالا عايز حسنة من الناس ما رضوش يدوه قال بقى كده أنا هوريكم حدثني يزيد بن هارون عن ذئب بن أبي ذئب وساق إسنادا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثة الله أكبر قاعد أقول الله أكبر الله أعلى يعني خرب بيتهم دلوقتي أهو. طالما إن هم إيه ما رضوش يدوا له حسنة يعني. طبعا في ناس خافت فاداله كل واحد اداله اللي فيه النصيب آه، خد الله صار المنديل بتاعه وخد الحسنة ومشي فقاموا قالوا ليزيد بن هارون بقى قالوا له ده في واحد روى عنك حديثا قال ايه قال حدثنا يزيد بن هارون عن ذئب بن ابي ذئب فضحك يزيد لان ما فيش حد اسمه ذئب بن ابي ذئب ف... ف... ف... فالناس راجعوه راجعوا قالوا مين ذئب بن ابي ذئب ده ما فيش حاجه ده ايه هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب احد علماء ال- ال- المدينه وكان من من اقران مالك آه، فالراجل الشحات ده قال لهم ايه قال لهم اذا كان ابوه اسمه ابو ذئب يبقى ابنه ايه ابنه لابد ان يكون ذئبا ها فقالوا الكلام ده ليزيد بن هارون فضحك يزيد من طبعا من جهل هذا الجاهل يعني وقال كذب عدو الله ما سمعت به الا الساعه يعني يزيد بن هارون ما قالش الكلام ده من اصله لكن لكن يزيد بن هارون لانه رجل امام وثقه كبير والكلام ده فاول ما يقول يزيد بن هارون الناس هتصدق الكلام فكان زمان اي حد يحب يقول حاجه لازم يقول حدثني فلان عن فلان كانت هي دي الموضه بتاع العصر او من مقتضيات نقل الكلام ف الجماعه اللي هم بيتقربوا الحكام انذاك أول ما كان يدخل واحد من هؤلاء ممن يتزيب زي أهل العلم على الحاكم الحاشية اللي حوالين الحاكم تقول له آه، قل لأمير المؤمنين إذا كان الحاكم بيعمل أي حاجة زي ما حصل للمهدي مثلا كان المهدي بيحب الحمام ويحب يلعب بالحمام فدخل واحد اسمه غياث بن إبراهيم فلا بيلعب بالحمام فواحد من الحاشية قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام قال يعني لقاه بيلعب بيلي يبقى المطلوب حديث في البيلي يعمل استغماية يبقى استغماية لقاه بيلعب أي حاجة حدثنا قول له قول له حاجة كده علشان يبقى كده بيعمل ثواب إذا هو كده باللعب بتاعته يبقى قرب إلى الله شوف لنا حاجة يعني فطبعا غياث على طول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح الحديث صحيح بس نصه إيه بقى لا سبق إلا السبق اللي هو الجائزة الجائزة لا سبق إلا في ثلاث ده نص الحديث في ثلاث في نصل أو خف أو حافر النصل اللي هو السهام الخف اللي هو الجمل البعير الحافر الخيل يعني يعني احنا عايزين نعمل مثلا جائزة اتنين يطلعوا قبال بعض بالجمال يجروا قبال بعض اللي يسبق ياخد جايزة ده كان بيستخدم في القتال والجهاد فإذا إيه البعران بقى لما تجري والكلام ده برضو إيه هيعود على الدين بفائدة الحافر اللي هو الخيل يطلعوا سبق ورا بعض برضو ده بيستخدم النصل اللي هو إيه إنك أنت ترمي بالنبل فده كويس عشان النشان والكلام ده فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثلاث فالكذاب ده عايز يزود الجناح فهو برضه دارس حساب فلو قال لا سبق إلا في ثلاث هيقول له دول أربعة فعلشان الكذبة تمشي أم مسقط كلمة ثلاث من الحديث عشان هيزود الرابع يبقى لا سبق إلا في وأم شايل ثلاث خف أو نصل أو حافن أو جناح أم مزودها من دماغه الجناح كناية بقى عن الإيه عن الحمام المهدي كما تقول الرواية اداله ايه عشر تلاف درهم فخد الصرة وهو ماشي فالمهدي قال له ايه اشهد على قفاك انه قفى كذاب على رسول الله ثم امر بذبح الحمام انا الحقيقة متعجب من تصرف المهدي من اولى بالذبح الكذاب ده هو اللي انت عرفت انه كذاب ولا الحمام اللي ملوش ذنب آه الحمام ممكن ت... ت... ت... ت... يعني ت... تذبحه وتحشيه فريك وتاكله مفيش مشكلة لكن الحمام ملوش ذنب ت... ت... تذبحه ليه طب الكذاب ده اللي خد 10000 درهم وطلع أسيبه يستمتع بال 10000 درهم وكذب كمان على النبي عليه الصلاة والسلام صح ان المهدي فعلا ما دخلوش بعد كده عليه تاني لكن أهو ده كان طائفة موجودة اللي هو عايز يتقرب إلى حاكم الحكام والحكام كان عندهم دين وكانوا بيعظموا القرآن والسنة وكان أي حد يسمع حديث كان بيمتثل له أي حد يفكر بآية كان يمتثل بها فكانت البضاعة النافقة البضاعة الرائجة آنذاك هي الإيه؟ مسألة الأحاديث فده طائفة جماعة بقى بينصروا الأهواء هواه إنه يوصل أن ياخد منصب أن الكلام ده هو فهم لا يتورع عن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي مسح خده بنعله أشرف من هذا المخلوق الطائفة الثانية بتوع الأهواء والبدع دول الجماعة اللي شغالين في العقائد الأمة اختلفت في باب الإيمان وفي باب التوحيد وطلعت بقى مشاكل بين الفرق في مسائل الإيمان فطائفة مثلا اللي هم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص على خلاف كلام أهل الحق أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي ويزيد بقدر الطاعة وينقص بقدر حجم المعصية وقد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء فيجي واحد يشوف الآيات والأحاديث صريحة في زيادة الإيمان والذين اهتدوا زادهم هدى أهو فيقول عايز يتخلص من الدلالة دي فيقوم يخترع حديث من الأحاديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص يجي واحد تاني ضده من جهلة أهل السنة يوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص حتى قال نسب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان عمل بال اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان ده كلام أهل العلم فهذا صيره حديثا خلاص يبقى أنا عندي إيه جماعة إيه كل ما يعن له قضية عقدية عايز ينصر قوله فيها ولم تسعفه الأدلة من السنة الصحيحة يوم يخترع الإيه يخترع الأحاديث في المسألة دي واخترعوا أحاديث في مسألة الأسماء والصفات وحاجات رهيبة لما تقرأها في باب المعتقد من كتب الموضوعات يقف شعرك مما يعني تقرأ في هذه الكتب الخلافات الفقهية لما طلعت خلافات بقى فقهية ما بين الأئمة أئمة المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة أكثر طائفتين كان بينهم تنازع كان الحنفية والشافعية وحصل بينهم جولات فيقوم بقى مثلا واحد من الحنفية الجماعة ال- ال- الحنفية قالوا له وبالمناسبة في ناس بيقولوا الأحناف يقول لك قال الأحناف لا ده خطأ في ال- في في في في, في, في النسبة الصواب أن تقول قال الحنفية لأن الحنفية نسبة لأبي حنيفة رحمه الله أما قال إنما الأحناف نسبة للحنيفي حنيفي مش حنفي حنيفي فأنت لما تيجي بقى تنسب قولا للمذهب الحنفي تقول قال الحنفية ولا تقل إيه قال الأحناف فواحد من الحنفية قال لواحد من الجماعة الكذابين دول ألا تنظر إلى محمد بن إدريس وما فعل بالناس محمد بن إدريس ده الشافعي الإمام رحمة الله عليه فقال له لأخزينهم طب ناوي تعمل ايه يا حلو أم ركب سند حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي ويأتي من بعدي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس أعوذ بالله محمد بن إدريس ده الشافعي الشافعي ده الذي ملأ الدنيا بالعلم ولا زال زكي السيرة حتى الآن ولا نعلم رجلا يعني كما يعني يقول العلماء كان فقيها على وجه الفقه وصنف الكتب وأصل الأصول حتى قالوا أنه هو مؤسس علم أصول الفقه وكتاب الرسالة كفاية أنك تقرأ كتاب الرسالة عشان تقعد تهز راسك من الإعجاب وال- و- و- وقو- وقوة لغة الشافعي رحمه الله وقال المحدث يبقى الشافعي ده أضر على الأمة من إبليس طبعا هذا حديث ساقط معروف عند أهل العلم الغريب أن بعض علماء المتأخرين الحنفية حاول يقوي هذا الحديث زي البدر العيني مثلا يعني في في في التاريخ بتاعه يعني قال لك الحديث ده له طرق متباينة وبتاع ومش عارف ايه ويؤذن أن لها أصلا أي أصل هذا هذا مكذوب واحد كذاب كذب الحديث ده ركب له سند يجي واحد مش عارف أي حاجة عن أي حاجة لا فاهم إسناد ولا فاهم متن ولا بتاع يلاقي الحديث ده مكتوب في كتاب يوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم قايله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المذاهب الفقهية كان بينها نوع من التناع ال- الأتباع الأئمة الكبار كانوا كانوا فضلاء وأتباع الأئمة كانوا فضلاء وكانوا أنبل من أن يكذبوا أبدا إنما اللي كذب الجهل المنتسبين للمذاهب وتجد في كل مذهب ولكل شيخ من الشيوخ جماعة بيشوهوا صورة الشيخ يكذبوا عليه علشان ينصروه ومفيش حد يحتاج إلى الكذب من أهل الفضل يحتاج أن يكذب له يكفي أن فضله منتشر وأن أهل العدالة هم الذين زكوه محتاجين الكذب في إيه؟ الصراعات الفقهية دي طلعت لنا مجموعة من الوضاعين الكذابين دول كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وألفوا إيه؟ وألفوا أحاديث يبقى أنا عندي بقى الجماعة الزنادقة وبعدين عندي أهل الأهواء والبدع اللي هم إحنا قسمناهم على على ثلاث مراحل عندنا برضو الجماعة القصاص القصاص والمذكرون الجماعة بتوع الموالد يعني اللي هم بيقعدوا يجيب لك أحاديث ما تعرفش جايبينها منين ودول كانوا زمان منتشرين لأن الوعظ قديما كان من أجل الصناعات ما كان يعظ إلا أهل العلم وقال المحدث فالجماعة الوعاظ لما خست بقى الصناعة دي ودخلها من ليس من أهلها طب يعمل إيه؟ طب ده الأحاديث صحيحة عايز واحد بيفهم عايز واحد دارس أصول عشان يعرف يطلع المعنى يغطس غطسة يطلع درة مش يغطس يطلع له ضفدعة ولا يطلع له خنفساء ولا أي حاجة لا العالم العالم اللي دارس صح يغطس تحت يطلع بدرة على طول انت نفسك تستغرب ازاي جابها لكن الإنسان اللي هو مش ما عندوش لا دارس ولا الكلام ده عايز حاجات تسخن طب الحاجات اللي تسخن اللي هو عايزها دي قل أن توجد في الأحاديث الصحيحة فيعمل إيه قال لك نخترع أحاديث إما في الترغيب وإما في الترهيب فالعلماء ذكروا أشياء كثيرة يعني مثلا آه القصة التي ذكرها ابن حبان في مقدمة المجروحين وهي مشهورة في هذا الباب عند طلبة الحديث أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله عليهما دخل مسجدا في الكوفة والمسجد ده كان في واحد قاعد يعظ الناس ويذكر وكده أول طبعا ما دخلوا المسجد بيصلوا ركعتين تحت المسجد وهم بيصلوا الرجل بقى هيقول قصة هيقول حديث قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان وجاب سند من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا لا إله إلا الله أربع طيور أهو لكل طائر مئة ألف رأ... سب... سبعين ألف رأسا في كل رأس سبعين ألف منقار فم في كل منقار سبعين ألف لسانا كل لسان يستغفر الله للقائل بسبعين ألف لغة أنا مش عارف أركبها إزاي شوف بقى سبعين ألف راس فيها سبعين ألف منقار فيها سبعين ألف لسان كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل بسبعين ألف لغة يا حلاوة مش أحلى من كده يعني لا إله إلا الله في أسهل منها خلاص نفضل طول ما لا إله إلا الله لا إله كل لا إله إلا الله يطلع لك أربع طيور كل طائر فيه الحدوتة اللي احنا قلناها دي طبعا ده هذا كذب واضح يعني من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته يعرف الكذب ده على طول فطبعا يحيى بن عين بيصلي فلما سمع بقى الكلام ده فخفف الصلاة أحسن ياخد الفلوس ويقرا ما الناس طبعا بيقول الكلام ده ليه عشان في الآخر يفرش المنديل ارمى بياضك انت وهو كل واحد يرمي له اللي فيه النصيب ياخدهم ويطلع على مسجد تاني يشتغل نفس الحدوتة دي أو شغال في الأزرق يحيى بن عين إيه خفف الصلاة وبعد كده على ما خلص صلاة من هنا الراجل خلص الايه البتاع من هنا فأحمد بن حنبل جالس واحد من عين وأحمد بن حنبل يحيى بن عين ندال فالراجل جاء متصور ان يحيى هيديله قرشين يعني قال له يحيى اجلس فجلس قال من حدثك بهذا قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا إلا الساعة فطبعا فيه واحد ذكي ما بيتلخ ما بيتلخبطش ما بيضربش لخمة بيسلك نفسه على طول فقال له أنت يا ابن معين قال له آه قال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة أنا كنت أعرف أنه أحمق صحيح بس أول مرة أعرف على الحقيقة أنه أحمق قال له ليه قال له أتظن أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن عين غيركما لقد رويت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل وسبعة عشر أحمد بن عين شوف زمان الدنيا برضه اتطورت يعني كان زمان يخلق من شبه 17 دلوقتي عندنا يخلق من شبه 40 ها زي ما العوام بيقولوا يعني 17 احمد بن حنبل و17 يحيى بن معين ده اخي ده فاجر قوي فطبعا ايه احمد بن حنبل ما, ما تمالكش نفسه من الضحك فوضع فمه في كمه عمال يكتم الضحكه يعني فقال له احمد بن حنبل قال له سيبه يقوم دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما اتخيل واحد بني ادم تبلغ به الجرأة أن يكذب على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهم موجودين كمان ويتجرأ على هذا القصاص دول كانوا شؤما على الأمة دخلوا من أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يعلمه إلا الله وقال المحدث وطبعا الكلام يعني له تتمة وله ذيل طويل نتممه إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من الأيام إن أحيانا الله تبارك وتعالى وتمم يعني رجوعنا مرة أخرى إليكم والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمد